أهلا بيكم في حلقة جديدة من شاهد عيان وعد ربنا ده حاجة مؤكدة ونقدر نتعامل معاه على إنه حقيقة الحقيقة دي هنلاقيها موجودة في الفصل 21 من سفر التكوين والفصل 11 من رسالة العبرانيين من الكتاب المقدس في حلقة النهاردة هنشوف إن سارة حملت وولدت ولد بالظبط زي ما وعد ربنا إبراهيم بقى عنده ولدين والاتنين ربنا باركهم الأولاني إسماعيل اللي ولدته الجارية المصرية والتاني إسحاق اللي خلفته سارة مرات إبراهيم ابن سارة هو اللي هيورث إبراهيم الضيوف السمائيين وعدوا سارة بإسحاق الكل شاف إن سارة تخلف إسحاق وهي في السن ده معجزة ربنا كان بيعلن بيها إنه اختار إسحاق وكمان بتجاوب على سؤال هو في أي حاجة مستحيلة على خالق السماء والأرض؟ والإجابة طبعا لأ ودلوقتي خلونا نسمع سارة وهي بتحكي معجزة إسحاق مفيش أحسن من الأم ممكن تقول لنا تفاصيل اللي حصل
ابراهيم ايوه يا ساره انا حضرت لك الاكل انا النهارده تعبانه شويه يا ريت تسمح لي ارتاح سلامتك انا هخلي هاجر تيجي تقعد معاكي شويه لا مفيش داعي انا بس عاوز ارتاح شويه ما تقلقش عليا طب هنده على ما تندهش حد انا هبقى كويسه كل الحكايه اني عاوزه انام شويه على ظهري خلاص هسيبك ترتاحي بس لو حسيت انك تعبانه ابعتيلي ها انت عارفه هتلاقيني فين
عندي صداع وظهري وجعني وكمان في تقلصات في معدتي انا فعلا تعبانه بس لو قلت كده لابراهيم هيقوم الدنيا ويكبر الموضوع وهبص الاقي القبيله كلها عندي في الخيمه عشان يطمنوا عليا وياخدوا بالهم مني انا قلت تلاقيني كلت حاجه مش مغسوله كويس او يكون اللي بيحصل ده بسبب السن نمت على المخدة كام ساعة وأنا مفرهدة وبعدين فجأة بدأت أحس بشوية أعراض في جسمي كان بقالي كتير ما مرتش بيها أعراض نسائية بتقول حاجة واحدة هي إن وعد ربنا بالخلفة مش مجرد أمنيات وإني فعلا ممكن أبقى أبقى أم لا لا لا لا مش ممكن أنا ده انا عجزت قوي على الكلام ده لكن لكن هقول ايه ولا اعيد ايه حكمتك يا رب حكمتك من وقت ما اتاكدت اني حامل وانا انا قعدت اصرخ اصرخ المجد ليك يا رب المجد ليك يا رب المجد ليك يا رب المجد ليك يا الهنا القادر على كل شيء بقيت بقيت بضحك ودموعي نازله في نفس الوقت ركعت على ركبتي وطلبت من ربنا يسامحني على اني شكيت في وعده قبل كده كنت بتنهد واشكر ربنا واطلب المغفره منه في نفس الوقت بعدها طلعت جاري على خيمه ميسي كنت عاوزه احكي لها مع اني كنت خايفه ان الناس في القبيله يقول اني اتجننت بس برضه برضه ما يهمنيش رحت باقصى سرعه لميسي ميسي ميسي انت هنا اقدر ادخل ايوه طبعا اتفضلي خير يا ساره ايه اللي خلاكي تمشي لحد خيمتي اسفه اني ازعجتك بس انت ليه نايمه لغايه دلوقتي معلش انا انا عاوزه اتكلم معاكي ضروري لا لا لا ازاي اهلا بيكي يا اختي ما تاخذنيش اصل سهرت بالليل مع بارة وشنا وقعدت معاهم وقت طويل في حاجه هي ايه بيجي وقت ولادتها
لا يا ميسي انا عاوزاكي في حاجه تانية النهارده الصبح حسيت اني مصدعه و- وضهري بيوجعني ومعدتي مش مظبوطه بس الغريب اني بعد سنين ما بيجينيش فيها الحاجه اللي بتيجي للستات كلها جاتني النهارده رجعت تاني آه آه، طيب طيب آه، هنعرف كل حاجة بصي أنا في الأول هغليلك شوية أعشاب وهتشربيها دي بتنضف الجسم كله من جوه معلش هي طعمها مر بس لازم تشربيها وما تاكليش أي حاجة لآخر اليوم وبعد كده هترتاحي خالص أنا متأكدة
فاكره اليوم اللي ابراهيم قدم فيه ذبيحه لربنا ولما رجع غير اسامينا انا وهو فاكرة طبعا وفاكره انه بعدها عمل ختان لكل العيال والرجاله اللي في القبيله
أيوة دي حتى في رجالة سابوا القبيلة ومشوا عشان ما كانوش عايزين يحصل معاهم الحكاية دي
طب وفاكره التلات رجاله اللي زارونا قبل خراب سدوم وعموره على طول
أيوة بس إيه اللي إلهنا القادر على كل شيء في المناسبتين دول وعد إني هخلف ابن من إبراهيم أنا أنا اللي هحمل فيه وأولده أنا ما جيتش هنا عشان توصفي لي دواء أنا جاية عشان أقول لك الأخبار الحلوة دي
بس انا الحقيقه اصلا انا من وقت ما كنت في مصر و- وانا مش بامن باي اله بس دلوقتي لازم تأمني بعد كل العجايب اللي ربنا عملها معانا وانت شفتيها بعينيكي لازم تأمني بإلهنا العظيم القادر على كل شيء
لا يا ساره انا ما بقتش افكر في موضوع الايمان ده تاني خالص انا شايله في قلبي الم وحزن ملهمش اخر بس انا يا حبيبتي ما بتكلمش عن اللي فات من حياتي كتير عشان الناس مش ناقصها بس انتي ما تعرفيش ان انا كنت متجوزه لا إله
وولدت عيل بس وانا بولده الخلاص لف على رقبته ولما ما قدرش يتنفس جسمه زرق لما الدايه اللي كانت بتولدني شافته بالشكل ده خافت وقالت ان ده فالنحس ما رضيتش تيجي ناحيه الواد ولا ناحيتي الولد مات وانا جسمي اتسمم وجات لي حمى ومن ساعتها صممت اتعلم كل حاجه عن التوليد والعلاج عشان اللي حصل معايا ده ما يتكررش مع اي حد تاني وما تقلقيش ولو انتي خلفتي في السن ده انا هبقى جنبك وسواء بقى في اله او مفيش انا مش هتخلى عن واجبي معاكي يا حبيبتي انت عمرك ما حكيتي لي عن التجربه المره دي كنت دايما بتاخديني في حضنك وتسمعيني وانا حزينه بس انا عمري ما سمعتك انا اسفه ارجوكي سامحيني على انانيتي ويا ريت من النهارده تفتحي لي قلبك وتعتبريني صاحبتك
ما تحزنيش عليا وبعدين انا عندي دلوقتي بنتين عايشين معايا بارة وشانا وانا علمتهم كل اللي اعرفه عن التوليد والعلاج وبقوا زي بناتي
وجوزك حصل له ايه
ده كان عامل شاطر قوي في تقطيع الحجارة بس بعد اللي حصل كرهني وشاف اني السبب في موت ابنه عشان كده لما خدتوني معاكم فضل هو في مصر ربنا يصبرك يا ميسي ربنا يصبرك يا حبيبتي ميسي عاوزاكي لما اجي اقولك تكوني جنبي انا خلاص كبرت البركة في بارة وشانا دول صبايا وهيعملوا معاكي المطلوب وزيادة انت ما كبرتيش ولا حاجه انت بس عندك خبره كبيره ومن النهارده هنبقى اصحاب زي ما اتفقنا اشوفك بخير وانا راجعه الخيمه بتاعتي الدموع كانت ماليه عينيا ازاي انا ما كنتش واخده بالي من مشاعر اللي حواليا ما كانش بيشغلني غير حزني انا وقلقي انا وبس بصيت على الناس اللي قدامي والأول مرة كنت ببص بقلبي مش بعيني أكيد كل الناس دول عندهم مشاكل وأحزان بس أنا معرفش عنها حاجة ياه ده أنا كنت أنانية قوي كنت ببكي وأصلي يا رب يا رب أنا أنا ما استحقش البركة الكبيرة اللي بتديها لي أنا مجرد بني آدمة ما بتفكرش إلا في نفسها ومع كده أنت برضو بتحبني أنت كريم معايا أوي يا إلهي كل اللي أقدر أقوله إني بشكرك بشكرك على إنك إلهي وعلى إنك بتحبني علمني يا رب إني أمشي في الطريق اللي يرضيك اديني القدرة يا رب إني أحب الناس زي ما أنت بتحبني
اليعازر
ست سارة في حاجة عاوزاني أعملها لك
عاوزاك تحضر خروف لإبراهيم لما يرجع أنت عارف هو بيحبه معمول إزاي ويا ريت يبقى مستوي زيادة عشان يبقى سهل في الأكل وكمان عاوزاك لما تجز صوف الخرفان تجيب لي صوف أحسن 100 خروف آه وبكرة عاوزاك تجي لي بدري عشان عاوز أبعتك المدينة تجيب لي شوية حاجات محتاجاها حاضر يا ستي كل اللي أمرت بيه هعمله أ- عاوزة حاجة تاني مني في مشاكل فوق في المراعي حرامية جايين يسرقوا الغنم علشان كده سيدي إبراهيم هيفضل هناك لحد ما يطمن على كل حاجة وطلب إن الأكل يروح له هناك
فين القوس بتاعي انا لازم اروح اساعدهم بسرعة يا إسماعيل بسرعة ده بيجري ليه ده تفتكر الخطر قريب مننا رد عليا بسرعه سرقوا 10 حمير وفي حارس اتجرح 10 حمير انا رايح اقف جنب ابويا يلا بينا يا رجاله إسماعيل خليك لازم تحمي الستات والولاد الصغيرين في غياب أبوك أنت كبرت يا حبيبي مش كده؟
يلا بسرعه لهناك يلا بينا حاضر انا هستنى واقوم بواجبي ما تقلقيش المخيم هيبقى في امان الستات يقعدوا هنا الستات يقعدوا هنا كنت عارفة إني أقدر أعتمد عليك أول حاجة تتأكد إن مفيش حد بره حدود الخيام وبعدين تتمم على الحراس وتتأكد إنهم في أماكنهم ومفتحين عينيهم يلا يا جماعه سلامتكم مسؤوليتي حتى لو كلفتني حياتي كلها انا على استعداد افديكم بروحي اطمني خالص مش هيجرى لكم اي حاجه ده وعد مني يلا يا جماعه
أنا متشكرة قوي يا سارة إنك بعدتيه عن الخطر هناك السلاح يا جماعه وفي نفس الوقت اديتيله إحساس إنه بيعمل حاجة مهمة محدش كان مستعد هات ربنا سلاح.
يخليكي أي حد ليه.
معاه سلاح يجي. يلا يا جماعه ريحتي قلبي
الخطر زال وإبراهيم رجع لي بعد أسبوع كنت مستنياه بفارغ صبر عشان أقول له على الأخبار قلبي كان بيتنطط من الفرحة كنت ماشية وأنا على وشي ابتسامة طول الوقت كل ناس القبيلة لاحظوا التغيير اللي حصل لي لما حد يشتكي من الحر أنصحه يبل وشه بشوية مية وده يرطب جلده لو واحدة اشتكت من الرطوبة أقول لها معلش إن جيلة بتحتاج الرطوبة دي عشان تكبر أنا متأكدة إن الكل كان بيسأل إيه سر التغيير اللي شافوه عليا ده ما كانش في حاجة مضايقاني طول غياب إبراهيم إسماعيل كان بيلف حوالين المخيم أكتر من مرة كل يوم وبالليل كمان كان بيعدي على الحراس عشان يتأكد إنهم مصحصحين أنا وهاجر كنا مبسوطين قوي وإحنا بنتابع همته واكتشفنا إنه قد المسؤولية وحسيت إن إسماعيل في يوم من الأيام هيبقى قائد لأمة كبيرة
دخلت الفراخ في العشه ايوه يا امي كفايه لعب بقى ادخل يلا
سارة
إبراهيم عايزة أقول لك حاجة بس قول لي الأول كل الأمور كويسة الرجالة اللي جم من عندك طمنونا بس أنا مش هتأكد إلا لما أسمع منك أنت
اطمني كل اللي اتاخد مننا رجعناه ورجالتنا بخير كانوا شوية حرامية اديناهم درس مش هينسوها أبدا تعالى أنا كنت مستنياك على نار عشان أحكي لك حضرت لك خروف معمول زي ما بتحب بس الأول اقلع هدومك وخد حمام أنا مجهزة لك مية سخنة وهدوم نظيفة
لا دي أكيد أخبار هايلة فعلا أنا بقالي كتير ما شفتش الضحكة منورة على وشك بالشكل ده أنا أنا مش قادر أستنى قولي لي ايه الاخبار الحلوه يا ساره عشان نفرح سوا
ربنا عمل معجزة رجع الحياة لجسمي بعد ما كان مات أنا هقدر أجيب لك الولد اللي وعد بيه إلهنا
ساره انت انت متاكده من اللي بتقوليه الحمد لله الحمد لله المعجزه تمت المعجزه تمت انا حاسس حاسس اني فرحان انا رجعت لمشاعر ما حسيتهاش من سنين زي ما كنت زي ما كنت رجعت خمسين سنة لورا أنا فرحان أوي يا سارة أنا فرحان فرحان فرحان
ربنا بيحقق وعده أنا وأنت هيبقى عندنا ابن أيوة أيوة أيوة هيحصل هيحصل أكيد هيحصل يا سارة كلام ربنا دايما صادق دايما صادق ده وراني بعيني النجوم اللي في السماء وقال لي إن ولادنا هيبقوا كتير زيها ولادنا أنا وإنتي نسلنا أنا وإنتي يا سارة نسلنا أنا وإنتي
بعد وقت قليل حصل الحمل فعلا وحتى ميسي اعترفت ان دي معجزه من ربنا فضلت جنبي زي ما يكون مفيش ستات تانيين محتاجين رعايتها غيري كانت بتاخد بالها من اكلي وصحتي ولما طلبت مني ما اتحركش قلت لها اني كويسه ولما الجنين كبر جوايا كانت بتساعدني اعمل تمارين لكتافي ورقبتي علشان اتحمل التقل علاقتي بميسي اتحولت من صداقة لأخوة أنا حبيتها أكتر من أي واحدة قابلتها في حياتي ولما فكرت لقيت إنها صاحبتي الوحيدة عمري ما سمحت لأي واحدة تقرب مني لدرجة إنها تبقى صاحبتي زي ما أكون بنيت حيطة حواليا بس دلوقتي أنا بهد الحيطة دي سارة بتولد تفتكروا ممكن تموت وهي بتولد لما جه وقت الولادة طول النهار كانت ميسي جنبي ومعاها هاجر وبارة وشانا الموضوع صعب عليك كل واحدة فيهم كانت بتحاول تساعدني على قد ما تقدر يمكن ابنها يجي الدنيا وهي تخرج منها
اسكت ربنا يستر ربنا يستر عشان اول مرة بتاخد وقت كبير
الموضوع صعب قوي استرها يا رب
ميسي عاوزاكي توعديني بحاجة اي حاجه هتطلبيها مني انا هعملها لك
انت عارفة ان ابراهيم شايل هم القبيلة كلها اه هو كبر وصبره قليل وما عندوش طول ده آه، آه، عش- عشان كده لو مت ميسي عاوزاكي توعديني انك هتاخدي بالك من ابني وتراعيه آه، آه.
يا حبيبتي يا حبيبتي انت هتقومي بالسلامه وهتاخدي بالك مني بس عشان ترتاحي اوعدك ان ابنك هيكون في عينينا انا والبنات اللي معايا مش هنخليه محتاج اي حاجه عاوزاكي تكوني مطمنه خالص من الناحيه دي.
لو سمحت استنى بره لو سمحت استنى بره
مش مسموح للرجاله تخش على سد التولي ابراهيم بره وعاوز يشوفك
مش عاوزاه يشوفني ولا كده امرك غريب في ستات كتير بيبقوا عاوزين جوازهم يبقوا جنبهم في الوقت ده وانا اللي ما برضاش ليه مش عاوزه ابراهيم يدخل انت عارفه عارفه اني مش هيقدر يعمل حاجه تخفف المي اه اه هو اكيد قلقان عليا وعاوزني اقول له اني كويسه آه. آه. دوني عاوزه اشوف ابني طيب طيب استني شوية هما بينضفوا جسمه وبيربطوا سرته بس هو زي الفل صحته كويسة وجسمه مليان بعد ما تشوفيه هاخده لابوه يشوف
بس لازم انا اشوفه الاول انا اللي تعبت فيه من ناحية تعبت انت تعبتي قوي وحقك تشوفيه قبل الكل بصي بعد ما لبسناه الهدوم الملوكي بقى شكله عامل ازاي
خايفه لو مسكته يتاذي جسمه لسه طري خليه جنبي هنا احسن ربنا من الموت بيخرج حياه مش كده
ده حقيقي اللي حصل ده معجزة بجد ده حقيقي اللي حصل ده معجزه بجد
إله إبراهيم اللي بقى دلوقتي إله إسحاق كمان كشف نفسه ليا النهاردة زي ما كشف نفسه لهاجر زمان لما هربت في الصحراء أنا شفت الإله ده بعيني في المعجزة دي إنه يدي ابن الراجل عنده مئة سنة وست عندها تسعين سنة ويبقى الولد سليم والأم كمان دي حاجة محدش يصدقها بس أنا دلوقتي آمنت بإله إبراهيم وهو من النهاردة ربي وإلهي اللي مش هعبد غيره
شكرا ليك يا رب
المجد ليك يا إله
ربنا قادر على كل شيء
استنيت 25 سنة ودلوقتي خلاص مش هستنى في الوقت اللي ربنا شافه مناسب اداني ابن لما خلصت كل احتمالات البشر وبقى مستحيل عند البني ادمين ربنا ربنا قال كلمته لأن مفيش حاجة مستحيلة عليه كنت حاسة بالرضا والتعب وده خلاني أروح في نوم مريح غرقت في النوم صحيت من النوم على صوت إسحاق عاوز يرضع قمت اتعدلت ورضعته بعدها رجعت نمت تاني جسمي كان محتاج للراحة كنت نايمة وعلى وشي ابتسامة رضا إني أخيرا حققت أغلى أحلامي وبقيت أم
سارة أنا عايز أعترف لك بحاجة من سنة لما الرب وملكته جم زارونا و- وبشرني بابننا أنا كنت شاكك من جوايا وطلبت إن إسماعيل يبقى هو وريثي بس بس شوف إحنا مبسوطين وحاسين بالسعادة إزاي دلوقتي ربنا كان على حق لما قال لنا نسمي ابننا إسحاق مش كده
معاك حق ما هو إسحاق يعني يضحك
بصي ده إسحاق كمان بيضحك زينا زي ما يكون فاهم
تعرف مع اني شايله ابننا على دراعي انا لسه مش مصدقه قد ايه انا حاسه بالشكر لالهنا العظيم اللي اداهولنا اشكرك اشكرك يا رب
ولا السن ولا قدرات الجسم البشري يقدروا يقفوا قدام إرادة ربنا إسحاق جه بالظبط في الوقت اللي ربنا حدده لا قبله ولا بعده وده نفس اللي حصل مع يسوع المسيح يسوع المسيح جه في الوقت المعين اللي حدده ربنا في ملء الزمان من أجل الفجار الفجار يعني اللي عملوا الخطية بفجور جه في الوقت المعين علشان يفديهم من الخطية دي وده كان الحل اللي عمله ربنا منذ الأزل عشان مشكلة الخطية يسوع المسيح اللي يصدق فيه ويتوب عن خطيته ينال حياة أبدية النهاردة في دعوة موجهة ليك ولكل مستمعينا تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم الكلمات دي قالها المسيح يا ريتك تردد معايا الدعاء ده من قلبك إلهي القدير أشكرك لأنك أرسلت يسوع المسيح مخلصا وفاديا لخطايانا أشكرك لأنه جاء في الموعد المحدد من أجل الفجار بجيلك يا رب وأنا خاطي ومعترف بخطيتي اغفر لي خطيتي واقبلني عندك آمين
لماذا جئت يا ربي وذقت هذا العذاب أكل هذا لأجلي ماذا وأين الجواب أسلمت نفسي لحبك لست طريقا مرير على الصليب فديتك فكيف تبقى أسير ها أنا آتي يا ربي بكل ضعفي وإثمي تعال غير حياتي تعال بدل فتاك
أنا بشكر كل واحد شاركني في الدعاء النهاردة وبدعوكم في الحلقة الجاية إن إحنا نتعلم أكتر عن الثقة في يسوع وإزاي نقبله في حياتنا كرب ومخلص آمين